عبد الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم أحيي قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نقي قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هنا المدرسة الربانية وهذا فرع التزكية منها وفيه شرح كتاب مدارج السالكين ووصلنا إلى المنزلة العاشرة ما منزلة الاعتصام سرنا في منزلة الاعتصام سيرا طويلا أحاول أن أتخطى قضية المراجعة التي تستغرق منا وقتا طويلا سرنا في منزلة الاعتصام مسافة طويلة حتى وصلنا إلى الدرجة الثانية الاعتصام بالعروة الوثقى وذلك بالانقطاع عن الشواغل ويتم بثلاثة أشياء صون الإرادة قبضا وإسبال الخلق على الخلق بسطا ورفض العلائق عزما وقفنا مع صون الإرادة وذكرنا أن قضية الإرادة هي من جوامع من قوانين هذا العلم وجوامع أبنيته يعني عشان تسير لربنا لازم تفهم قضية الإرادة فهما جيدا الناس اللي بيتكلموا النهاردة في موضوع ال- التنمية البشرية وبيتكلموا في الإرادة لا لا لا ده احنا عندنا الدين ده وال- والنصوص الكتاب والسنة وكلام السلف أولى بذلك والسائر إلى الله أولى بذلك أن يفهم قضية الإرادة لذلك آه، تكلمنا عن الإرادة وذكرنا مش عايز برضو أعيد آه، المراجعات السابقة أن الإرادة أصلها وهبي وتمامها كسبي هي رزق في البداية من رزق الله ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى زي ما قال ربنا جل جلاله في آخر آية في سورة الأنعام وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم فيجعل ربنا جل جلاله الإنسان الذي أعطاه الله الإرادة هبة ابتلاء هتعمل فيها إيه يستطيع الإنسان تنمية إرادته كل إنسان البداية أن ير- يرزقها وهبيا ودي كل البشر كل إنسان عنده إرادة في إنسان بقى بينمي إرادته زي ما قلنا مجموعة من المواهب والطاقات والعطاءات ربنا بيعطيه إياها موهبة عقلية موهبة قلبية موهبة آه، يدوية موهبة عنده ربنا رزقه موهبة هذه الموهبة ماذا يعمل فيها مسألة تنميتها واستخدامها وتطويرها وصقلها وتعميقها واستخدامها للوصول إلى الله هو ده بقى الموضوع استخدام هذه الموهبة قضية الإرادة للوصول إلى الله عز وجل نستطيع أن نقول الإرادة هي تهيؤ القلب والعقل بشدة وعزم لإحداث الفعل أو عدم إحداثه هي تهيؤ القلب والعقل بشدة لإحداث الفعل أو عدم إحداثه لأن ال- قوة الإرادة في الفعل وقوة الإرادة في الإحجام والترك مش في الفعل بس فالإنسان س- اللي ربنا جل جلاله آه، اداله الإرادة دي السبيل الوحيد إلى قوة الإرادة هو إرادة القوة إرادة القوة بحد ذاتها ربنا جمع لنا ده كله في ثلاث كلمات قال سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن هم ثلاث كلمات يبقى أراد وآمن وسعى هي دي ثلاث كلمات انه يبقى أراد الآخرة وآمن بها وسعى لها سعيها هي دي قوة الإرادة عايزين نأكد عشان الكلام على الإرادة ممكن يتفرع بينا شوية ولكن نقول كلما كان فهم الإنسان للإرادة وأنواعها عميقا كلما كان تمكنه من استخدام الإرادة لتحقيق أهدافه العليا اتكلمنا عن الإرادة أول حاجة ميلاد الإرادة وذك- واستدلينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني وقال اقرأ هي دي غطني حتى بلغ مني الجهد ودي اللي قلت لكم في قول الله سبحانه وتعالى علمه ها شديد القوى ذو مرة فاستوى يبقى عشان قوة الإرادة لازم تتربى على قوة الإرادة لازم يكون ليك أب أو ليك معلم أو ليك شيخ يشد عليك شوف فغطني حتى إيه بلغ مني الجهد ثم أرسلني شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول علمه يعني علم النبي جبريل علم النبي ها علمه ايه ايه ربنا وصف جبريل هنا بايه في التعليم شديد القوى ذو مرة ذو مرة ذو قوة لما تتعلم من انسان قوي ذو مرة قال ايه فاستوى ده النبي بقى فاستوى صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربنا سبحانه وتعالى عن سيدنا آه، موسى ولما بلغ أشده واستوى الاستواء ده صناعة صناعة أن يستوي الإنسان فأول حاجة ميلاد الإرادة اتنين انطلاق الإرادة واحد ميلاد الإرادة اتنين انطلاق الإرادة لما غطني حتى بلغ من- مني الجهل ثم أرسلني وقال اقرأ وراها قم الليلة بقى وراها قم فأنذر يبقى اقرأ قم الليلة إلا قليلا قم فأنذر وقام فلم يجلس ولم ينم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انطلاق الإرادة ونمو الإرادة باستعمالها وتطويرها وصقلها بعدها ثبات الإرادة تمكن الإرادة نمو الإرادة علو الإرادة دي ست مراحل لتطور الإرادة ميلاد الإرادة انطلاق الإرادة نمو الإرادة ثبات الإرادة تمكن الإرادة علو الإرادة تكلمنا عن هذه الستة في المرة السابقة وبدأنا نتكلم عن نواقض الإرادة أمراض الإرادة ونواقضها أول ناقض من نواقض الإرادة كذب الإرادة أيها الإخوة في هذا الزمن ال- العجيب الذي نعيشه لاحظت فعلا كثرة الكذب لا الأخطر منها استسهال الناس للكذب إلفهم للكذب قولا وسماعا تجد كثيرا من الناس يكذب ولا يبالي يكذب حتى حين لا يحتاج الى الكذب وادينا امثله آه، لنا درس فيه 24 نوع من انواع الكذب آه، اسمه فشو الكذب من علامات الساعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفشو الكذب ان الكذب يفشو يعني ينتشر ببساطة تتصل بيه تقول له انت فين يقول لك انا جنبيك خطوتين ابقى قدامك وهو لسه قاعد في البيت ما ركبش العربية ده كذب لا حاجة له به بمنتهى البساطة يكذب زي اقول كده زمان بقى الله يرحمه جدي اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب لما آه، آه، بيقول الساعة كام آه، ف- فبقول له 8 قال لي تمانية قلت له يعني الا خمسة الا سبعة حاجة بسيطة يعني كده قال لي يا ابني ده بيقولوا علينا احنا ما ما بنصدقش الا في الساعة حتى دي هنكذب فيها كانوا يقولوا يعني ان المصريين ما بيصدقش ابدا غير لما تقول له الساعة كام يقول لك الساعة كذا فحتى الساعة لا دي دي بقى اصل الكذب عندنا ما بتقولش حاجة مضبوط يعني 8 إلا 7 دقايق عمرك هتقول إلا 7 أبدا هتقول إلا 5 هتقول إلا 10 فشو الكذب ده أخطر كذبه كذب الإرادة وكذب العزيمة إن كتير من الناس يقول أنا عايز ألتزم هي دي أريد أريد أريد الله أنا أريد إن أنا أحفظ القرآن أنا أريد إن أنا أبقى كويس أريد إن أنا أبطل معاصي وهو كذاب كذاب هو لا يريد هو مستمتع بمعاصيه هو قلي في المعاصي وعايز يفضل كده مش عايز يغير ولا عايز يعدل ولا عايز يصلح هو مبسوط كده ف ربنا سبحانه وتعالى ادانا امثله كتير لهؤلاء الكذابين قال سبحانه وتعالى ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون الإرادة هي إن يريدون إلا يبقى الإرادة هنا يريد الفرار وبيقول ده أنا قاعد عشان أريد أن أحمي بيتي كذاب آه. قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون كذابين هم بيقولوا بيحلفوا ولا يحلفون إن أردنا الإرادة هي أردنا الحسنى قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا هي دي قضية إنه عايز يوفق الأوضاع يوفق بين الدنيا والآخرة يوفق بين الحق والباطل ده كاتب الإرادة دي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت الجديد النهاردة بقى آه نمرة اتنين تفسخ الإرادة وهذا أمر خطير جدا من أخطر أمراض الإرادة وهو لا يسلم منه أحد أن الإنسان يبدأ بإرادة قوية وعزم من حديد ثم تراه يثبط ويتراجع وتبرد عزيمته وتفتر إرادته وتضيع همته تفسخ الإرادة وتفسخ الإرادة ده له أسباب كتيرة لكن من أخطر أسبابه مجالسة المثبطين والمحبطين والكسالى والبطالين انت تبقى عازم وناوي وهتبقى وهتكون ومنطلق ومرتب ومجهز وبعدين يجي واحد يحبطك مش بتكلم عن الناس المدلعين اللي هو يحبطه ان هو يقول له يعني ايه آه انت مش حلو ولا كلمة آه وحشة لا ده, ده لا الناس الناس اللي هو يقول يعني ما يلاقيش كلمة تشجيع يقول لك احبطتني ما يلاقيش كلمة ثناء ومدح يقول لك احبطتني ده ملناش علاقه بيه ده ده ده دلع فاضي ملوش لازمه لكن التاني ده اللي هو الكسلان البطال مصاحبه الكسالى والبطالين هي ده هو ده اللي بيفسخ الاراده التاني اللي بيتدلع ده اللي بيقول لك شجعني قول لي كلمه حلوه امدحني ده مش لله الراجل صاحب قوه الاراده في السير الى الله اللي بيفسخ ارادته ان يقول له احد الرخص ان حد يحدثه ب... ب... ب... ب... بالرخص وبالكسل وبال... وبعدم العمل وب... وبسهولة الوصول وان ال... الامر مش محتاج كل اللي انت فيه ده ولا هو ده سبب تفسخ ارادته مش قضية المدح والثناء حب المدح والثناء أول ما يفسد الحال مع الله سبحانه وتعالى شوف في قول الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم اللهم تب علينا يا رب اللهم إننا نحب أن نتوب فتب علينا يا رب والله يريد أن يتوب عليكم قال الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما هو ده تفسخ الإرادة إن يبقى واحد عنده إرادة التوبة والعزم على التوبة وبعدين واحد يقول له طب تعالى نقعد قعدة حلوة طب تعالى سمعك حاجة حلوة طب تعالى نوريك حاجة حلوة طب تعالى نتفسح فسحة حلوة طب تعالى أ- هو ده اللي يخلي عزمه على التوبة باتباع الشهوات يبقى أول سبب من أسباب تفسخ الإرادة اتباع الشهوات التوسع في الشهوات السير خلف الشهوات تناول الشهوات ادمان الشهوات طغيان الشهوات ده بيضيع إرادة وجه الله سبحانه وتعالى آه الإنسان اللي سائر إلى الله وعنده عزم وإرادة وقوة ورغبة ويريد أن يسير لا يلتفت الذي يريد وجه الله ها؟ لا يلتفت ده العلماء يقولوا ايه وكلما قطع مرحلة ناداه مناد ما تطلبه أمامك فلا تتوقف ولا تلتفت ما تطلبه أمامك مش وراك بتبص وراك ليه عشان كده ابن القيم قالها في الكلام جميل جدا صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ابن القيم آه، آه، هجيب لك كلامه دلوقتي حالا آه، وهو بيقول ان كل انسان له آه، لابد له من قوة علمية وقوة عملية القوة العلمية هي كمصباح كبير في يده يبصر به منارات الطريق ويبصر به معاطب الطريق العلم ان يبقى عارف الطريق شايف مناراته ماشي على نور والقوة العملية ان يسير حقيقة وقلنا ان لابد من توازن بين القوة العلمية والقوة العملية الانسان اللي تطغى عنده القوة العلمية على القوة العملية يعني يعلم ولا يعمل يبقى منافق والإنسان اللي تطغى عنده القوة العملية على القوة العلمية يبتدع يبقى مبتدع بيعمل بغير علم فلابد من توازن بين القوة العلمية والقوة العملية انه يعلم ويعمل انه يعلم ويعمل فابن القيم رحمه الله بيقول كلام معناه انه الانسان يصيبه الفتور نفس يصيبها الفتور اثناء السير فيحسها يقول لها ايه تقدمي فاذا تقدمت فالى احبابك وصلت محمد وصحبه واذا وقفت ادركك اعداؤك واذا رجعت فخلفك ابو جهل واصحابه يبقى هي دي القضيه اذا تقدمت قدامها واصل مع سيدنا النبي واصحابه ماشي معاهم وساير معاهم واذا وقفت ادعاء اعدائك هيلحقوك الشيطان والنفس والهوى والشهوات اذا رجعت لورا هترجع لمين لابو جهل واصحابه هي دي القضيه ان الاراده تحتاج منك الى عزم واستمرار لا تتفسخ لا لا تتراجع زي ما قلت لك حاجتين اتنين لا تتوقف ولا تتراجع ثلاثة تفتت الإرادة ربنا جل جلاله خلق الإنسان ضعيفا قال سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا قال سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا الإنسان في أصل خلقته ضعيف همته محدودة يعني هم كتير يتكلموا عن الكمبيوتر يقول لك إذا أمرته بأمرين يهنك كتير من الناس كده كتير قالوا زمان صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثة منافق ال الإنسان فعلا اللي عايز ينجح لابد من التركيز ان يركز في هدف واحد وغاية واحدة تفتت الإرادة أو تشتت الإرادة انه يبقى بيزعم انه عايز حاجات كتير آه القصة اللي بنذكرها دايما ان احد الاخوة في مرة قال ايه قال انا عايز ابدأ بقى كده من بكرة هبدأ رجيم ما كلش الا اكلة واحدة في اليوم وابدأ صيام اسرد الصيام وهبدأ طلب العلم هقرأ كل يوم مادة عشر صفحات ولخص وهبدأ حفظ القرآن من بكرة هحفظ ربعين واسمع وراجع جزء وهبدأ من بكرة قيام ليل مش هنام من غير ما اصلي 11 ركعة وهبدأ من بكرة قال له بقول لك ايه ما تفتح بيت المقدس معاك في الطريق اللي بيقول كده هعمل وهعمل وهعمل وهعمل وهعمل وهعمل في الاخر ما بيعملش اي حاجة انت محتاج هي دي بقى مهمة جدا جدا قضية ترتيب الأولويات نمرة واحد اثنين ثلاثة أربعة ونمرة واحد دي اللي أنا عايزها آه معلش إيه جالنا الورق بتاع كلام ابن القيم وهنرجع تاني لموضوع تفتت الإرادة ده الكلام عن تفسخ الإرادة آه إن الإنسان إيه آه قال إيه ابن القيم يقول آه أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر ويشمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى واستشعر القرب من المنزل فهانت عليه مشقة السفر وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل هي دي القضية الخطيرة اللي قلت لكم عليها خلق الإنسان ضعيفا إن هي دي طبيعة النفس البشرية يعني لازم الإنسان اللي ماشي إلى الله يعرف نمرة واحد ربنا اتنين يعرف نفسه تلاتة يعرف الطريق أربعة يعرف طريق طبيعة الطريق فلما يعرف نفسه هي نفسه بطبعها نفس أبارة بالسوء وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني بنعد دلوقتي دورة الاستعداد لرمضان من دلوقتي وأول عنصر فيها معرفة عيوبك ونقاط ضعفك هي اسمها التأسيس لأن دايما بنيجي كل رمضان ونعمل دورة الاستعداد لرمضان ونمشي كويس شعبان ولا نص شعبان ورمضان وبعد كده نقع لان مفيش اساس متين اساس متين بنينا عليه فعشان كده محتاجين نأسس فاول التأسيس انك تعرف نفسك تعرف عيوبك تعرف آآ آآ نقاط ضعفك تعرف نقاط قوتك تعرف مميزاتك تعرف آآ ايه الحاجات اللي انت بتحبها ايه الحاجات اللي انت بتكرهها ايه الحاجات اللي انت عايزها وما تكدبش على نفسك خلي ده لوقته بقى لكن بنقول هنا ايه اللي يعرف نفسه بقى يلاقي نفسه من كتر الشد يعني الانسان بيفضل شادد نفسه مثلا في في حفظ القرآن يشد في حفظ القرآن وهو بيحفظ يلاقي في وسط الشد ده اعصابي مشدودة عايز اهدى شوية عايز اخد فترة استجمام بعمل كت... بخلص كتاب ب... ب- بذاكره ولا ب... بكتبه ولا ب... بلخصه ولا ب... بحققه في وسط الكتاب وتلاقي النفس قال ايه وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعادها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة فهو يقول يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول فيحال بينك وبين منازل الأحبة فإنك إن صبرت وواصلت السير وصلت حميدة مسرورة جذلة وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة فإن الدنيا كلها ساعة من ساعات الآخرة وعمرك درجة من درجات تلك الساعة فالله الله الله الله لا تنقطعي الله الله لا تنقطعي في المفازة فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين فإن استصعبت هي دي قضية بقى اللي احنا قلنا عليها قبل كده في موضوع اه حياة القلوب سياسة النفس ازاي تقدر تسوس نفسك وتقودها لحد ما توصل ازاي تقدر تعاملها ان شوف الكلام ده يلا شد حيلك قربنا توكلنا على الله دي اللي فاضل سهل ده احنا عدينا المرحلة الصعبة ها شد حيلك خلاص اوعي تقفي هتضيعينا اتق الله فينا فان استصعبت قالت له مش ماشي حرنت ادينا راحة شوية احنا هنفضل طول عمرنا كده في الغلب ده فان استصعبت فليذكرها من امامها من احبابها محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم وما لديهم من الاكرام والانعام وما خلفها من اعدائها وما لديهم من الاهانه والعذاب وانواع البلاء فان رجعت فالى اعدائها رجوعها وان تقدمت فالى احبابها مصيرها وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها فإنهم وراءها في الطلب ولا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة فلتختر أيها شاءت إن تقدمت فإلى أحبابها وإن تأخرت فإلى أعدائها وإن وقفت سيدركها أعداؤه ها اختاري بقى حاجة من الثلاثة عايزة أحبابك ولا أعدائك اسمع وليجعل حديث الأحبة وشأنهم حاديها وسائقها ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها اقعد بقى اقرا شوية كلام لسيدنا النبي في وصف الجنة صلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اقعد اقرا بقى شوية كلام من كلام السلف او احوالهم عشان تقدر تستمر بيقول ايه بقى كلام جميل جدا ولا يوحشه انفراده في طريق سفره ولا يغتر بكثرة المنقطعين بنقول ان احنا في زمن يفضل فيه العزلة العزلة الشرعية الصحيحة مش اننا زي ما قلنا تروح الصحراء وتقعد لوحدك لا وانما ان اخالط الناس في الخير واعتزلهم في الشر وفضول المباحات مهمة النقطة دي الكلمة دي اللي هي ايه فضول المباحات اللي هي النفس هتقول لك ما فلان هو بيروح يتفسح يا عم ما تروح تتفسح لك يومين معاه ما فلان ده بيخرج هو ومش عارف ايه ما تعمل ايه, إيه هي دي فضول المباحات هو مباح اه بس مباح بقدر بقدر معين مش مباح مطلق مباح بقدر فعشان كده بيقول ايه اياك ان تغتر بكثرة المنقطعين فألم انقطاعه وبعاده واصل اليه دونهم وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم فما معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم وليعلم ان هذه الوحشة لا تدوم مهمة قوي دي قال ايه ولا يستوحش من في طريق سفره ولا يوحشه انفراده في طريق سفره الوقفة بتاع النفس دي اللي بتقول لك خلاص انا مش همشي مش قادرة بقى خلاص تعبنا بقى كفاية كده الوحشة دي الانفراده ده ان يبص حواليه ما يلاقيش حد انا اللي شادد لوحدي يقول ايه وليعلم ان هذه الوحشة لا تدوم بل هي من عوارض الطريق فسوف تبدو له الخيام وسوف يخرج إليه المتلقون يهنئونه بالسلامة والوصول إليهم فيا قرة عينه إذاك ويا فرحته إذ يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كلام زي الفل امشي وانطلق وقوي ارادتك واوعى تتفسخ ارادتك واوعى يغرك كثرة المنقطعين والمتفلتين والضائعين والتائهين والكسالى والبطلين اوعى يغرك انطلق وانطلق لوحدك لك في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أسوة والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته لك سيدنا أبو بكر بعده عشان ما تقوليش ده النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لك في النبي أسوة لكن سيدنا أبو بكر لما نظر إلى في إلى عمر بن الخطاب وبيقول له أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله قال له أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام والله لو خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي والله لو خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي يعني لو يميني دي خذلتني هقطعها واطلع بشمالي هي دي أن تنطلق ولا تتردد ولا تتراجع ثلاثة تفتت الإرادة وأول حاجة كذب الإرادة اثنين تفسخ الإرادة ثلاثة تفتت الإرادة زي ما قلنا بقى تفتت الإرادة الذي لا يعرف له هدفا يا فكرتوني بدرس زمان قوي من بدايات شغلي في موضوع القلوب وقلنا ان الانسان يكون له هدف وعلامة الصدق في طلب الوصول لهذا الهدف واحد التركيز في الهدف فاكرين ايه الامثلة اديناها اللي بتضحك ها قلنا ايه ان الحلاق لما يبقى ماشي في الشارع بيبص على ايه على القفا ان هو الدنيا كلها عنده بقت قفا التدريجة دي مظبوطة دي تحت دي فوق دي قصة مش عارف ايه هو مركز في اله... لان هدفه دماغ يحلقها التركيز في الهدف قلت لكم زمان ما اعرفش بقى الكلام ده ما بقاش كان في العتبة كده تلاقي مجموعة من الناس قاعدين كده على كراسي صغننة وقدامه صندوق بتاع ألمع تلميع الأحذية فعينه ما بتترماش فوق ابدا عينه على طول آه، على جزم الناس بقت الدنيا في عينه جزمه هو ده تركيزه على ده ده هينفض ده هيلمع اللون ده باهت لا بقاله سنه ما لمعش ده هي دي شغلته إيه، شغله الشاغل إيه، إيه، عينه بتقع على كده زي ما قلنا كده يدخل كهربائي يبص اه في عيب هنا على الكهرباء إيه، إيه، نجار يبص هنا على النجاره وهكذا التركيز في الهدف عشان كده تفتت الإرادة نتيجة عدم التركيز في الهدف بيحصل تشتت للإرادة تتفتت وتضيع وتتكسر و... و... والذي تتفتت إرادته لا يصل قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين يبقى الآخرة اللي هو مش بتاع دنيا مش عايز يبقى كبير ولا عالي في الدنيا هو عايز يبقى ملك عند الله ملك في الآخرة مش في الدنيا أربعة فتور الإرادة واستمراء الكس الكسل والتخاذل فتور الإرادة قال تعالى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون هو ده إشكال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف إنه رضي إن يبقى آه عارفين آه، سيدنا كعب بن مالك لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال إيه وكان أشد ما يحزنني أنني كنت إذا خرجت بعد سير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم أرى في شوارع المدينة إلا رجلا منافقا مغموصا في النفاق أو رجلا مما عذ ممن عذر الله قال كان أشد حاجة بتحزني على نفسي إن بعد الرسول ما مشي وأصحابه أخرج أنا أمشي في المدينة ما لاقيش غير واحد أعرج واحد أعمى واحد مريض واحد منافق أنا أبقى في وسط دول فكرني بموقف واحد من الأغنياء أغنياء مصر الأكابر كنا في عمرة رمضان وفي ليلة 27 في صلاة الفجر نزل متأخر شوية فصلى في الص- في الصفوف الأخيرة الصفوف الأخيرة دي بقى ليلة 27 فجر 28 ده بيبقى الصفوف الأخيرة دي فين على بعد كيلو مثلا من الكعبة بعيد جدا فبيقول أنا و- هو بيحكي لي بيقول أنا وقفت أنا وواحد صاحبي كده من الأغنياء برضه فبصينا لقينا نفسنا ايه ده في الاخر خالص في الشارع فقلت له بالله عليك احنا في الدنيا نرضى نكون في الصفوف الاخيره كده هي دي انك ترضى انك تكون في الصفوف الاخيره كده من ربنا تبقى ورا قوي ورا قوي مع الفسقه والفجره وكتير اقول المثال ده لما اقول له شد حيلك ربنا يهديك ويتوب عليك يقول لي الحمد لله انا احسن من غيري اقول له احسن من غيرك احسن من مين اقول له يعني احسن من سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي احسن من دول يقول لي لا مش قوي كده يعني طب احسن من مين يعني احسن من صغار الصحابه مثلا عبد الله بن عباس سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص احسن من دول يقول لي لا لا مش من دول خالص طب احسن من مين يعني من آه، مثلا سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسعيد آه، آه، آه، لا لا لا لا طب احسن من احمد بن حنبل و... و... وابو حنيفه ومالك والنخعي والثوري والشعبي لا امال احسن من مين احسن من مين يعني يعني انت عايز ت- ت- ت- تسوي نفسك احسن من الفسقه والفجر والكفره والمشركين احسن من مين هو ده لما تقول لي احسن من غيري قول لي انت احسن من مين هم دول النموذج اللي بنقيس عليه احسن ولا اوحش الصحابه رضوان الله عليهم ربنا قال لهم فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا فالشاهد هنا ايه ان آه، آه، رضوا بان يكونوا مع الخوالف اسمع اسمع الايه اللي بترعبني دايما قال الله ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون تاني صلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الذين لا يرجون لقاءنا اللي هو سؤالي الدايم ليك تحب تموت امتى قول لي يا عم الشيخ تحب تموت امتى ها، عايز تموت امتى تشتهي انك تموت امتى حدد لي كده قول لي بعد اسبوع بعد اسبوعين بعد سنة بعد سنتين بعد خمسة بعد عشرة ها، لا يرجون لقاءنا يعني موضوع الموت ولقاء ربنا مش في دماغه لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها هو عايش مبسوط وياكل ويشرب وينام ويتمتع راضي ومطمن ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون الآيات والإشارات والرسائل بتجيله وهو غافل أولئك مأواهم النار عايز تروح جهنم عايزها اوعى تطمن للدنيا اوعى ترضى بها اللي احنا قلنا عليها بقى علو الإرادة الشيخ الإسلام ابن تيمية لما أحمد بن قلاوون جابه وقال له بلغني أنك تجمع الناس حولك وتريد أن تتملك ملكي شيخ الإسلام ابن تيمية قال له إيه قال له ملكك والله ما ملكك وملك أبيك وملك الأرض يساوي عندي فلسين ملك ايه يا ابو ملك انت بتفكر ايه قال انما انا رجل امه ولست برجل دوله انا مش عايز وزاره ولا عايز رئاسه ولا عايز دنيا انا مش بتاع ده انا ما انفعش في كده انا بتاع الامه حراسه دين الامه دعوه الامه آه، توجيه الأمة إلى الله وإلى الجنة ده دي شغلتي ماليش علاقة أنا بملكك الملك ده هناك وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الملك ده هناك مش هنا قلت لكم برضه القصة دي قبل كده لما واحد بدعي له يا ربنا يجمعنا في الجنة يقول لي واكون خدامك يا عم أنا مش عايز خدامين هناك هناك الخدامين كتير هناك الخدامين دولك إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤة منصورة مش انت مش انت قضية هناك ملك و- و- وخدم وكل حاجة هناك انا عايز هناك م- مش عايز هنا خالص س- الامام احمد بن حنبل لما انقطع شاس عينه قال له- قال له يا بني انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وانها ايام قلائل كلها يومين وندخل الجنه ونخلص من الدنيا دي فاياك وفتور الاراده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال ينصبون في العبادة من أصحابه نصبا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك ضراوة الإسلام وشرته ولكل ضراوة شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فلأمن هو ومن كانت فترته إلى معاصي الله فذلك الهالك قالوا له في ناس ب- عنيفين جدا في العبادة بيقوم الليل كله ويصوم على طول سرد ويعمل قال لهم دي ضراوة الإسلام وشدته هو في الأول لازم كده بيدخل جامد جامد بس في الآخر لازم له لكل شرة فترة هيفطر الفطور ده بس الرسول بيقول ايه بقى فمن كانت فترته الى سنتي فلأمن هو يعني على طريق مستقيم الى اتجاه صحيح فلأمن هو ومن كانت فترته الى معاصي الله فذلك الهالك اللي هيعصي بقى لما يفطر يقع في المعاصي ده هالك هالك خمسة تلون الإرادة تلون الإرادة هي الأخيرة قلنا واحد كذب الإرادة اتنين آه تفسخ الإرادة ثلاثة تفتت الإرادة أربعة فتور الإرادة خمسة تلون الإرادة صليت على الرسول زيد النبي صلى زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تلون الإرادة هو ده من الخطر الماحق لما جاء حذيفة ابن اليمان الموت جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لحذيفة رضي الله عنه أوصني سيدنا عبد الله بن مسعود ده إمام كبير الرسول قال عليكم بهدي ابن مسعود وسيدنا حذيفة رضي الله عنه إمام كبير كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ف سيدنا عبد الله بن مسعود شايف ان حذيفة بيموت فعايز يلحق منه حاجة قال اوصني فقال سيدنا حذيفة لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ألم يأتك اليقين انت لسه ما وصلتش قلت بلى وعزة ربي ايوه وربنا بلى وعزة ربي قال فإياك والتلون فإن دين الله واحد طيب أدام أنت وصلت شفت الحق عرفت اوعى بقى تلوش تغير تلون ربنا سبحانه وتعالى قال ايه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قال تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة هي دي بقى ان احنا نشوف الإرادة النهاردة انت عايزها دنيا ولا آخرة هو ده الكلام انت عايزها دنيا ولا اخره من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ثم جعلنا له جهنم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب انت عايز ايه ارادتك ايه هي دي قضية تلون الارادة ان انا لاقيني ساعات عايز اخرة وهم الاخرة وشغل الاخرة وساعات الاقي النفس تميل للدنيا والشهوات هو ده اسمه ايه التلون التلون الخطر هنا في قضية التلون أن تخدع نفسك أن تخادعك نفسك نفسك أن تخادع الله إنك تقول أنا عايز آخرة وأنت من جواك عايز دنيا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واحد يقول لا انا ماليش في سكه الخداع دي الموضوع مش موضوع الخداع طب شوف الصفات دي كده ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ها واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يبقى هي دي تلون الإرادة التذبذب بقى إن هو فاكرين ما قلنا برضه حتة في أول أصل من أصول الوصول إلى الله تعالى كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل قلنا كن واحدا هو الواحد ممكن يبقى اتنين آه عمرك سمعت عن أبو الشين اللي الرسول قال تجد شر الناس عند الله ذا الوجهين ذا الوجهين وكثيرا ما اسأل عمرك شفت حد بوشين وانا بجاوب اقول انا عمري ما شفت حد بوشين كلهم بعشر وشوش بعشرين وش بمية وش بوشين دي بقت عملة نادرة النهاردة وشين بس الشاهد هنا ايه ان ابو وشين ده اللي هو مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء أما تشوفوا كده تقول طب أنا عايز أفهم بقى يعني اللحية دي التزام ولا خنفسة ها ولا ساعات وساعات قضية التذبذب من أخص صفات المنافقين ربنا سبحانه وتعالى قال ايه آه انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون فهم متردد مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء متذبذب ها الإيه ابن القيم قال عليه وقلب في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء قد قطع مفاوز وفلوات وبقي عليه عقبات وآفات هو شوية عايز دين عايز يلتزم وهو يقول لنفسه كده أنا عايز أبقى إنسان نظيف كده ومحترم مع ربنا واقرب وبطل بقى العك اللي انا بعكه ده ويصبح يعك اللي بيقولوا عليه عين في الجنة وعين في النار يبقى ذكرنا تطور الإرادة ميلاد الإرادة انطلاق الإرادة نمو الإرادة علو الإرادة ثبات الإرادة تمكن الإرادة ثم ذكرنا نواقض الإرادة كذب الإرادة تفسخ الإرادة تفتت الإرادة فتور الإرادة واستمراء الكسل والتخاذل تلون الإرادة أسأل الله عز وجل أن يصلح إرادتنا وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم وأن يعيننا على أمر ديننا أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين